بسم الله الرحمن الرحيم موقع موقع الطريق إلى الله الطريق إلى الله يقدم يقدم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم نستكمل بإذن الله عز وجل تفسير سورة سبأ كنا توقفنا عند قول الله عز وجل قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين عشان نتخيل تاني كده ال- ال- سياق السورة وما نتوهش السورة بدأت بآية الحمد لله الذي له ما في السماوات أن الله عز وجل يملك كل شيء يبقى السورة بدأت إن الملك بإيد ربنا سبحانه وتعالى الآية الثانية أن الله عز وجل يعلم ما في السماوات وما في الأرض أي حاجة ما يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما تنزل وما ينزل من السماء وما يعرض فيها يبقى بدأت السورة الملك التام والعلم التام للملك سبحانه وتعالى يبقى الملك التام والعلم التام ثم ذكر الله عز وجل ان في يوم قيامه هياتي هيحاسب كل شخص على كل ذره فعلها ثم اخبر الله عز وجل ان في فريقان من الناس فريق سعوا في اياتنا معاجزين يعني ايه يعني فريق حاول يحارب دين ربنا سبحانه وتعالى سعوا في آياتنا معاجزين كنا قلنا سعوا يعني بذلوا أقصى ما عندهم من طاقات وإمكانيات في آياتنا أي لحرب الآيات وخاصة القرآن معاجزين يريدون أن يظهروا أن القرآن عاجز عايزين يقولوا للناس أن القرآن عاجز وفريق من الناس عكس بقى الفريق ده بيدعو إلى دين الله عز وجل ويعلم الذين أو- آه، وليعلم ال- آه، ان ربنا سبحانه وتعالى قال في اول السوره والذي انزل اليك من ربك هو الحق ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق قلنا مش بس يرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق مش بس شايفينه حق ده كمان شايفينه بيهدي يعني يرون أن القرآن حق وأنه يهدي بعد المقدمة دي ربنا جاب نموذجين نموذج لمن آتاه الله الملك وشكر ونموذج لمن آتاه الله الملك وكفر نموذج لمن آتاه الله الملك وشكر سيدنا داود وسيدنا سليمان ونموذج لمن آتاه الله الملك وكفر قوم سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية وقلنا اتكلمنا عن الفوائد ليه القصة دي جت هنا في الصورة دي بعد هذا الشوط الطويل من الوضوح والتبيين والنقاشات والمجادلة وأن الله عز وجل هو الذي يملك الله عز وجل هو الذي يعلم, يعلم في الآخر هنجد هنجد يا جماعة أن سورة سبأ من أكتر الصور برضو اللي جت فيها كلمة قل أكتر سورة في القرآن جت فيها كلمة قل سورة الأنعام جت أكتر من 40 مرة ودايما الصور اللي بيجي فيها كلمة قل كتير بتدل على المحاجة والمجادلة والإعلام إن إحنا هذه المعلومات لازم ننشرها للناس وإن في قصادنا تيار معاكس بيحاول يحارب دين ربنا هنجد إن سورة سبأ هنا أربع آيات ورا بعض كلمة قل وبرضه في ختام السورة ودي من ال- حتى من الحاجات اللي بيقولوها في ال- في الفوازير القرآن يعني الألغاز القرآنية سورة في خواتمها أربع خمس آيات متتاليات كلمة قل هي سورة سبأ فهنا بعد شوط طويل من التوضيح والتبيين هنجد أربع آيات ورا بعض كلمة قل لأن خلاص الدنيا بقت واضحة أسئلة متتالية بتسأل وبتجاوب وبعدين بينتقل السياق للدار الآخرة أول سؤال أو أول كلمة قل قل من يرزقكم من السماوات والأرض كأن الآية دي جت بعد ما ربنا قال لهم طيب ربنا ادى لسيدنا داود ألن له الحديد وسخر الريح لسيدنا سليمان وسخر له الجن وأعطى الملك لسبأ ثم أخذ الملك من سبأ الآلهة بتاعتكم بقى بتعمل إيه قل من يرزقكم من السماوات والأرض هل الآلهة بتاعتكم دي بتنزل لكم المطر هل الآلهة بتاعتكم دي بتخرج ال- النبات من الأرض قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين إحنا لما بنبقى في نص البحر المشركين نفسهم لما كانوا بيبقوا في نص البحر بيقولوا إيه والموج بيأتي عليهم بيقولوا إيه بيقولوا يا رب عارفين إن ما لهمش حد في المكان ده يقول يا رب قصة بيروى في قصة إسلام عكرمة بن أبي جهل وكان ابن رأس الفساد أبو جهل عكرمة بن أبي جهل النبي صلى الله عليه وسلم قال لو رأيتموه متعلق بأستار الكعبة اقتلوه فخرج هاربا وركب البحر وهر- وهرب وهو في نص البحر الموج اضطرب فلقى الناس بترمي الأصنام في البحر فقال لهم بتعملوا ايه قالوا يا عكرمة هذا يوم لا ينفع فيه إلا من في السماء وقالوا يا رب فعكرمة قال طب ما هو كل الأيام هي اللي لا ينفع فيها إلا من في السماء فعاد عكرمة تائبا وأسلم ونصر دين الله عز وجل ومات شهيدا في سبيل الله الشاهد ان هنا الآيات دايما قلنا القرآن بي- بيبين للإنسان مدى الضعف البشري عند الإنسان بيفكروا بلحظات المرض بيفكروا باحتياجه لرزق بيفكروا بلحظات الموت الإنسان بيطغى أن رآه استغنى الإنسان طول ما هو مستغني مش حاسس أنه مش محتاج ربنا مسألة بيسموها التنزل في الخطاب أما تيجي تتناقش مع واحد عشان ما تستفزوش وما يبقاش اللي قدامك غضبان بتقول له بص تعال نتناقش كده طالما انت بتقول ان في آلهة وانا بقول لا اله الا الله اكيد واحد فينا صح واحد فينا غلط ده اسلوب معروف جدا في المناظرة وبيعمل ضغط نفسي على اللي قدامك تقول له بص واحد فينا هيخش الجنة واحد فينا هيخش النار ما هو احنا الاثنين مش مفيش حاجة اسمها ان الناس كلها صح في منهج حق واضح واحد فهنا بيقول لهم ايه بعد النقاش الطويل بقى خلاص انا وصلت معاكم لنوع من المفاصلة بس من غير الاستفزاز ليه يا جماعة لان دايما بيقال مقام الهداية اولى من مقام النكاية يعني ايه يعني انك انت تهدي اللي قدامك احسن ما تطعنه مقام الهداية اولى من مقام الايه انك انا ممكن اتريق عليه وهو كده كده خلاص مشرك انا ممكن بقى اتريق عليه واسخر منه و... لكن هو انا كده هخسره لذلك الاسلوب ده بيستعمل اخر الاساليب لما خلاص تستنفذ كل الاساليب مقام الهداية اولى من مقام الايه من مقام النكاية فهنا شوف التنزل في الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين بيقول لهم واحد فينا صح واحد فينا غلط يا انتوا اللي صح يا احنا اللي صح طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي صح لكن بيقول لهم تعالوا نفكر مع بعض انتوا بتقولوا في آلهة متعددة وأنا بقول إله واحد انتوا بتقولوا الآلهة بتشفع وأنا بقول لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن الله انتوا بتقولوا الآلهة دي بترزق وأنا بقول الآلهة دي ما بتعملش أي حاجة انتوا بتقولوا ينفع حد يحط شرع غير ربنا وأنا بقول الله عز وجل هو الذي يفعل ما يشاء ويأمر بما يشاء له الخلق وله الأمر انتوا بتقولوا وأنا بقول إذا احنا مختلفين واحد فينا صح انتوا بتقولوا عليا ان انا قطعت الارحام وفرقت بين الاب والابن وانا بقول عليكم ان انتوا بتذبحوا لغير الله وتدعوا غير الله عز وجل يبقى اذا واحد فينا صح واحد فينا غلط وان او اياكم لعلى هدى لما جاب الهدى جاب حرف على للتمكن لعلى هدى او ايه او في ضلال ايه مبين يعني بيقول لهم بعد النقاشات اللي من اول الصوره دي المفروض ان الحق واضح للناس وان اللي هيختار طريق الضلال احنا هنسيب الناس تختار والاسلوب ده لازم الدعاء يستعملوه وخاصة في اوقات الاستضعاف انه يبين للناس الحق من خلال القرآن حتى لو ما سماش حتى لو ما قالش اسم فلان الفلاني فاسق او المذيع الفلاني بيطعن في الدين حتى لو ما ما قالش الاسماء المفروض نفضل نوضح الدين للناس من خلال القرآن حتى يصل الناس الى درجة من الوضوح احنا نعرفهم نقول لهم ربنا بيقول اللي بيقول كذا وكذا وكذا يبقى منافق وربنا بيقول والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان اللي بيقول كذا وكذا وكذا يبقى فاسق وربنا بيقول والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان اللي هيعمل كذا وهيرفض كذا وهيوافق على كذا يبقى خسر الولاء والبراء واللي هيعمل كذا يبقى بيوالي الاعداء واللي هيعمل كذا حتى لو ما قلناش الاسماء بعد هذا التوضيح الناس ستعلم من هو على الحق ومن هو ايه في ضلال مبين زي ما ربنا قال وكذلك نفصل الآيات بعد ما نفصل الآيات القرآن ونشرحها إيه اللي يحصل ولتستبين سبيل المجرمين سبيل المجرمين هتظهر للناس مباشرة وإن أو إياكم ده بيسموه لنا الإيه التنزل في الخطاب القرآن بيعلمك أسلوب المناظرة تقول لما تيجي تكلم واحد تقول له بص واحد فينا صح واحد فينا غلط واحد كافر بينظرك واحد ملحد واحد بيناقشك في حاجة فأنت بتقول له واحد صح واحد غلط إمتى بتقول له الكلام ده دي مش أول آية جت في السورة ده بعد قصص مين اللي ربنا ادى الملك وقصة سيدنا داود وس- وسليمان وقصة سبأ وبيقول لهم عامة انتوا مانعينا من الدعوة ليه أوقات الاستضعاف انت كل أملك عايز بس مساحة من الحرية للدعوة في أوقات الاستضعاف احنا قلنا الصورة دي نزلت في أوقات الاستضعاف انت عايز مساحة من الحرية في الدعوة نجد ان القصة التانية في سورة الكهف القصة الأولى في سورة الكهف قصة ايه أصحاب الكهف طب القصة التانية صاحب الجنتين هنجد ان بعد القصة الاولى كانت قمة الاستضعاف دخلوا في الكهف ما عرفوش حتى يقولوا رأيهم كانش في حرية لدرجة حتى بس ان يقول رأيه لا اللي هيقول رأيه هيتقتل القصة الثانية بقى فيه مساحة بسيطة جدا من الحرية وفيه نقاش وفيه حوار قال له صاحبه وهو إيه يحاوره أ- أكفرت يعني بالرغم ان بيقول لصاحبه انت كافر الا ان كان فيه مساحة من الايه من الحوار دي اللي احنا محتاجينها انك انت محتاج مساحة الان من الحرية انك تقول توضح انت ما عندكش مساحة الان من التطبيق ده انت عندك مساحة من العرض فقط فاحيانا ده كمان لا يسمح لك فهنا بيقول لهم طب انتوا منعنا من الدعوة ليه لا تسألون عما اجرمنا تخيل ولا نسأل عما ايه تعملون يعني بيقول له اعتبرنا مجرمين شوف التنزل في الخطاب يعني في الأول بيقول له واحد فينا صح واحد فينا غلط طيب يا سيدي اعتبرنا احنا مجرمين وانتوا كويسين لا نسأل عم لا قل لا تسألون عما ايه اجرمنا جاب الاجرام ليهم للمسلمين والتانيين بيقول لهم ايه ولا نسأل عما تعملون الحريص على هداية الناس يتكلم بهذا الاسلوب لكن الحريص على نكاية الناس لا يتكلم بهذا الأسلوب في انت عايز تبقى حريص على هداية الناس فتقول له طب تعال طب اقعد طب نفكر طب كذا طب اعتبرني انا غلطان طب في يوم قيامة لذلك بيقول ايه قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما ايه ما قالش تجرمون كان المتوقع قل لا تسألون عما نعمل ولا نسأل عما تجرمون يعني كان متوقع ان انا اقول ان هو اللي مجرم وانا اللي مش مجرم لكن شوف التنزل ده بيسموه زي ما قلنا ايه التنزل في الخطاب انا هاجاريك انت بتقول عليا ان انا مجرم طيب يا سيدي انت مش هتسال على اجرامي سيبني ادعو سيبني ادعو الى الله وكده كده في يوم قل يجمع بيننا ربنا ثم ايه ثم يفتح يعني ايه يفتح نجد ان جمهور المفسرين بيقول هنا كلمه يفتح بمعنى يقضي ثم يفتح بيننا بالحق يعني ايه يعني يقضي طب ليه ربنا ما قالش يقضي قال له لان الفتح ده بيجي لشيء ايه مغلق فكأن احنا وصلنا هنا للدعوة في قمة الإغلاق احنا هنا وصلنا في مرحلة في الدعوة معاهم هم رافضين يسمعوك معاهم الأموال معاهم العدة مش عايز يسمعك وصلت ال... وصلوا معاك لدرجة من الإغلاق تكلمهم عن قصة سيدنا داود تكلمهم عن سبأ الفلوس اللي معاكوا دي ممكن تروح زي ما كانت مع سبأ وراحت هو رافض يسمعك فبتقول له بص انت يا سيدي اعتبرني مجرم سيبنا اشتغل في الدعوة وعامة يجمع بيننا ربنا ثم يفتح الإغلاق اللي انتوا قفلتوه في الدعوة ده ربنا هيفتحه مهما فعل أهل الباطل وأغلقوا من قنوات الدعوة ومساك ومسالك الدعوة في الواقع الله عز وجل يفتحها ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح الايه العليم من يستحق ربنا عليم لما يفتح ممكن قاضي غضبان فيغضب فيعني يقضي بغضب لكن الله سبحانه وتعالى هو الفتاح الايه العليم لا يظلم احد قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالايه بالحق هو الفتاح العليم الايات دي مهم ان المسلم يستحضرها في زمن الاستضعاف لأن المسلم في زمن الاستضعاف زي ما قلنا قد يصيبه اليأس مقفول عليه كل حاجة ممنوع يتكلم في الدعوة ما معهوش أموال مش قادر ينصر الدين تخيل الواقع في مكة القريش معاها الأموال معاها العدة مسيطرة على الإعلام مسيطرة على كل حاجة المسلم هنا قد يصاب باليأس يقول طب وبعدين فلازم يتذكر هذه المعاني التي في هذه السورة المعاني دي, دي لازم تبقى دايما في قلب المؤمن ولا يشعر بقيمة هذه المعاني إلا الحريص على نشر الدين واحد يقول ايه انا مش حاسس ان المعاني دي بتغذيني يعني فبنقول ان المعاني دي ما يشعرش بقيمتها الا مين الا الحريص على نشر الدين الا اللي بيتقطع ونفسه ان الدين ينتشر يعني بيجو بينام يحلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو او تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق يعني اللي نفسه ما بتحدثوش بالدعوة الى الله لا يشعر بقيمة هذه المعاني في الاخر بيقول لهم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء زي بالظبط كده سورة الرعد أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يعني بي... سورة الرعد بيقول لهم ربنا قائم على كل نفس بما كسبت الله عز وجل يرزق كل نفس ويمد بالقوت كل نفس ويعلم ما تكسب كل نفس ويعلم خواطر كل نفس وهو يحدد أجل كل نفس ثم تتخذون شركاء بيعملوا ايه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء عم طب الشركاء دول بيعملوا ايه فانت في اخر اخر جمله بقى بتسيبهم وبتقول لهم قل اروني الذين الحقتم به شركاء وروني كده فين الشركاء بيعملوا ايه الشركاء بتوعكم بيعملوا ايه الشركاء انا بقول لكم ربنا بيفعل كذا وكذا وكذا كلا اي لا اله الا الله كلا بل هو الله الايه العزيز الحكيم بعد ال... الاربع ايات من كلمه قل ربنا كان في اشاره وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ربنا بيقول إيه وما أرسلناك إلا إيه كافة للناس لو هم ما سمعوش الكلام ربنا هيجيب اللي هيسمع الكلام وبالفعل أعرض أهل مكة عن الدعوة فيسر الله عز وجل لها أهل المدينة لازم نعرف كده إن الدعوة مش هي اللي محتاجة الناس الناس هي اللي محتاجة للدعوة اللي هيعرض عن دين الله عز وجل سييسر الله عز وجل من يحمل هذا الدين فربنا بيقول بعد خلاص انت هتقول لهم قل قل قل قل اربع مرات كلمة قل وفي الاخر لو ما سمعوش الكلام خلاص وما ارسلناك الا ايه الا كافة للناس بشيرا ونذيرا يعني ايه بشيرا ونذيرا هنا ايه دورها هنا بقى كلمة بشيرا ونذيرا دورها بشيرا ونذيرا يعني ليس من وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يجيب لهم المعجزات ليس من وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم مش مش يجيب لهم المعجزات قصدي يعني ليس من وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم انه يجيب المقترحات بتاعتهم يعني هم قعدوا يقولوا ايه يعني هنشوف دلوقتي بيقولوا كلام غريب جدا وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه مرة المشركين يقولوا انت ما جبتلناش آيات زي بتاعت موسى ليه عليه السلام اشمعنى احنا عايزين عصا زي بتاعت موسى او لا احنا عايزين كتاب زي التوراة مش عايزين القرآن أو خل... نزل لنا كتاب من السماء أو اعمل لنا نفق في الأرض أو أقول لك اعمل لنا سلم نطلع فيه في السماء أو قعدوا متعنتين في طلب الاقتراحات فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا من وظيفتك بل وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء من بعده البشارة والنذارة ثم خلاص اللي هيؤمن هيؤمن لذلك لو انشغل الدعاء إلى الله عز وجل بأنه يفعلون طلبات المتعنتين عمرهم ما هيوصلوا لحاجة لأن كل ما يطلب طلبة تحققه له عايزين نفق في الأرض عايزين سلم في السماء هتعمل له يقول لك السلم ده مش عاجبني اعمل لنا نفق في الأرض يعمل لهم نفق في الأرض لا اعمل لنا الصفا ذهب طيب هعمل لكم الصفا ذهب يعمل لهم الصفا ذهب لا أصل في حتة لسه في الجبل ما اتعملتش ده هيقعدوا إيه يتعنتوا يتعنتوا في طلب الآيات اللي هيؤمن هيؤمن من الأول القرآن كافي لذلك هم في مرة من المرات قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى من قبل سورة القصص قالوا طب ليه ما يجيش التوراة زي بتاعت موسى السلام هنا قالوا بص احنا لا مؤمنين لا بالتوراة ولا بالقرآن وقالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي ايه بين يديه اي كتاب من السماء مش مؤمنين به قالوا الكلمة دي امتى لما حصل عليهم حصار في النقاش هنا في السورة فربنا بيقول وما أرسلناك إلا كافة للناس إيه بشيرا ونذيرا الوظيفة دي لو غابت عن الدعاء هم بيلتفتوا عن الطريق الأساسي بتاعهم الطريق الأساسي البشارة والإيه والنذار ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إيه علاقة السؤال بسياق الآيات الكلام عن الله الرزاق الله الإله الواحد دايما بنقول ان النقطة دي مهمة في القرآن وبتتكرر كتير جدا ايه النقطة دي الغرض الاساسي من رفض الدعوة كل الغرض ده او الحقيقة الاساسية مش عدم اقتناع بالقرآن مش عدم اقتناع بالمعجزات كل السبب الرئيسي للرفض الخوف من الحساب على المعاصي دي حيلة نفسية للهروب هو ينكر يوم القيامة زي ما ربنا قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه المشرك يقول إيه أنا مش مقتنع بيوم القيامة تقول له ليه يقول لك أصل مش معقول بعد ما الإنسان يتحلل في الأرض كده يصحى تاني مستحيل الحقيقة أن مش دي المشكلة اللي عنده مش المشكلة عدم اقتناعه أمال إيه المشكلة ربنا بيقول إيه بل يريد الإنسان لإيه ليفجر المشكلة إن هو مش عايز يوم يام. يعني مشكلة العلمانيين لما بيقولوا إن الدين في المسجد ومفيش دين بره مشكلتهم مش مع الشريعة مشكلتهم مش عدم اقتناع بالتشريعات القرآنية هم بيقعدوا يقولوا ايه اصل التشريع ده زمان وما عادش يناسب العصر اصل مش عارف ايه بيقعدوا يقولوا ايه حجج كتير مش دي الحقيقة الحقيقة انه مش عايز يوم قيامة لو انت حلت له كل مشاكله هو خايف يتحاسب على الاعمال بتاعته من الاخر هو عمال خايف من الحساب بتاعة الاعمال بتاعته هو خايف لذلك ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين هو بيجي في الآخر يقول إيه بص بقى في كتاب مفيش كتاب أنا مش مؤمن بيوم القيامة زي ما قلنا المشركين ودي فصلناها قبل كده في درس تاني المشرك حب يرفض القرآن وحب يرفض النبي صلى الله عليه وسلم عشان البعث فكان صريح اليهود ما عملوش كده اليهود كانوا خبثة شوية كانوا عايزين يكفروا بالبعث بس قعدوا يلفوا ويدوروا وإن شاء الله يبقى يجي لنا آيات عن اليهود إنما المشركين جابوا من الآخر ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين فأنت بتقول لهم قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقبلون الجواب هنا جواب الواثق زي ما قلنا القرآن بيتخطى مرحلة إثبات يوم القيامة إلى ما سيحدث في يوم القيامة تاني القرآن بيتخطى مرحلة إثبات يوم القيامة إلى إيه؟ إلى ماذا سيحدث يوم القيامة زي ما بنقول المثال المشهور واحد يقول لك مفيش امتحانات مفيش حاجة اسمها امتحانات انت مش بتقعد تقنعه ان في امتحان انت بتقول له ايه يوم الامتحان انت هتسقط وهيحصل فيك كذا وكذا انت تجاوزت مرحلة الإثبات إلى مرحلة ماذا سيحدث فهنا لما قالوا مفيش يوم قيامة فهنا ربنا بيقول لهم لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وبدأ ربنا يقول لنا هيحصل فيهم ايه يوم القيامة ماذا سيحدث فيهم يوم القيامة وقال الذين كفروا لن نؤمن بإيه بهذا القرآن اللي معاه كده لن نؤمن بهذا القرآن الذي بين دي. دايما المشركين عندهم مشكلة مع القرآن قالوا له ايه سورة يونس ايتي بقرآن غير هذا أو بدله يعني يقولوا له إيه مشكلة أن القرآن اللي معاك واضح صريح لا إله إلا الله الذي يحكم هو الله وإن في بعث وهتحاسب على كل ذرة قالوا له القرآن ده هات لنا قرآن تاني يكون كده كويس ما يكونش فيه نار ما يكونش فيه كلام عن النار هات لنا دين جديد ائتي بقرآن غير هذا أو إيه أو بدله فرفض النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قل ما يكون لي أن أبدله إيه تلقاء نفسي أنا وظيفتي الإنذار والبشارة أنا عبد أنا أمرني الله عز وجل بأمر فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مصمم إن مش هيجيب قرآن تاني قالوا طب بص لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه وإن مشكلتهم عارفين إن قوتك فين في القرآن تاني عشان ما ننساش جو الصورة جو الصورة المشركين معاهم العدة والأموال والعتاد وهيجي معانا قول الله عز وجل وقالوا نحن أكثر إيه أموالا وأولادا إحنا معانا فلوس كتير طب هم معاهم فلوس كتير خايفين منك ليه أنت معكش حاجة أنت في الصورة هنا فقير معكش حاجة لكن ربنا قال لنا في أول الصورة والذين سعوا إيه في آياتنا هو مركز عشان يضربك فين في القرآن هو عارف قوتك لذلك عايزين يصرفوا الناس عن القرآن نعمل ايه نبعدهم عن اللغة العربية بحيث ان يجي يقرأ القرآن ما يفهمش حاجة طب يجي يقرأ التفسير بتاع القرآن برضه ايه برضه مش فاهم حاجة يجي يقرأ التفسير بتاع التفسير برضه مش فاهم حاجة اصبح في فجوة بين الناس وبين الايه وبين القرآن يخلي الدين حاجة فرعية عند الاطفال والطفل ينشأ في المدارس ان مش مهم يبقى عنده معلومات عن القرآن مش مهم وتجد شخص معاه شهادات عالية جدا في الدنيا ولا يستطيع ان يقرأ الفاتحة ما يعرفش يقرأ الفاتحة اصلا صح فإن الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة أصل العالم بالدنيا ده كان عنده قدرات أنه يفهم في الدين لكن هو أعرض عن ذلك فهم بذلوا أموالهم وطاقتهم في إيه؟ في صرف الناس عن القرآن كل المجهود الرئيسي إن الناس ما ترتبطش بالقرآن يا جماعة لو الناس ارتبطت بالقرآن كتير من المشاكل اللي احنا بنشوفها في الواقع مش هنلاقيها كتير من الشبهات اللي بتتقال في التلفزيون مش هيبقى ليها أي قيمة كتير من الشبهات اللي بتتقال في الإعلام مش هيبقى ليها أي قيمة الناس لو ارتبطت بالقرآن حقا الناس هتعرف مين المؤمن من المنافق هي هتعرف الناس هتعرف هيجي واحد يطلع تقول ايه ده هو فلان بيقول كذا وكذا وربنا بيقول في القرآن كذا وكذا ازاي فلان بيخالف دين الله عز وجل ده ربنا قال في القرآن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون ازاي فلان يرفض كذا ازاي فلان يوالي اليهود والنصارى وربنا بيقول ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم هيبقى عنده قواعد واضحة من القرآن لكن ابتعدنا عن القرآن فسهل على الأعداء أن يصرفوا الناس عن الدين فهو كل غرضه أن يصرفك عن الإيه؟ عن القرآن كل غرضهم صرف الناس عن القوة الحقيقية للمسلمين الكتاب الوحيد على وجه الأرض الذي لم يبدل ولم يغير هو القرآن المسلمين هم معهم الحق الأوحد بالقرآن الكتاب الذي لا يبدل ولا يغير إلى يوم القيامة هو القرآن الوحي الصادق الثابت على مدار التاريخ والقرآن فهم عارفين قوتك عارفين نقطة قوتك وعايزين يصرفوك عنه لذلك ال... وقال الذين كفروا قيل المعنى هنا الكفار أي الملأ المستكبرين وقال المستكبرين منهم لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ربنا جاب لك صورة نقلة مباشرة من م... من مكانه في الدنيا لمكانه في الآخرة ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين مشهد الحوار في النار نعوذ بالله عز وجل من النار مشهد الحوار في النار بين المستضعفين والمستكبرين جه في القرآن كتير جدا جه في سورة البقرة وجه في سورة الأعراف وجه في سورة غافر وجه معانا في سبأ وجه في الأحزاب وجه في صاد جه يعني في أكثر من مكان في القرآن وكل موقف في القرآن بيعالج قضية مسألة المستكبرين والمستضعفين دي نقطة مهمة قوي ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى فطر الناس كده إن في ناس قيادات عندها القدرة على القيادة وفي ناس بيتبعوا ومش كل الناس هيبقوا دعاء ففي ناس ممكن يبقوا دعاء وناس تسمع كلامهم في ناس هتبقى أئمة وفي ناس تسمع كلامهم بس زي ما في أئمة بيهدون إلى الحق في أئمة بيهدون إلى النار ربنا قال كده إن فرعون واللي معاه كانوا أئمة يهدون إلى النار زي ما في قادة وملأ ونخبة يهدون الناس إلى الحق في زيهم برضو ناس استعملوا الطاقات بتاعتهم والقدرات دي ربنا ادى للناس في ناس ربنا اداهم القدرات على كده يعني لو قلنا مثلا كنسب ان دولة او مكان هنجد ان ممكن خمسة في المية منهم بس هم اللي عندهم الطاقات على القيادة والباقي بيسمع ويفكر ويختار يتبع انما مش ما يقدرش يبقى عنده القدرة على القيادة فلما يتسلط ويتصدر ملأ ظلمة فجرة يستكبرون يصرفون الناس عن الدين الأتباع يسيروا وراهم فالنقطة دي كانت محتاجة تحرير وخاصة إن ده موجود إلى يوم القيامة يعني حتى فكرة الديمقراطية وإن يختاروا الناس تمثل الشعب دي فكرة خادعة لأن كده كده هي عبارة عن قلة متحكمة برضو في الشعب هم قلة بيستغلوا وسائل إعلامية معينة وسائل مادية معينة يضحكوا على الناس بيها فالناس تختارهم فيبقى هم اللي بيتحكموا في مصير الناس كده كده في الآخر من الآخر في قلة متحكمة في الناس القلة دول لو كانوا ساروا على الباطل بيصرفوا كثير من الناس إلى الفساد فربنا سبحانه وتعالى في أكتر من موطن يجيب مشهد الحوار والجدال والصراع واللعن بينهم وبين بعضهم البعض بين المستكبرين وبين المستضعفين خلاص طيب معانا هنا ولو ترى كأن ربنا يقول لك يا لو شفت اللي واقف متفرعا وبيقول لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه لو تشوف منظره في الآخرة لرأيت شيئا عشان كده جواب لو محذوف لرأيت منظرا فظيعا لا يوصف لو شفت المستكبرين في الدنيا اللي بيستكبروا على الناس لو شفتهم في الآخرة لرأيت مشهدا عجيبا الظلمة دول لو شفتهم في الآخرة آيات بتسكب الطمأنينة في قلب المؤمن الآيات دي المسلمين كانوا محتاجينها في الوقت ده المسلم وهو بيقرأ الآيات دي كده في قيام الليل ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يبقى الآيات تنزل إيه طمأنينة كده يا سلام أكن اللي بيوقف الناس ويضربهم ويسألهم هيجي يوم هو اللي هيقف هو اللي هيتسأل وينادى وقفوهم فيترعبوا كلهم ويقفوا إنهم مسؤولون سورة الصافات ولو ترى إذ الظالمون إيه موقفه مش هيعدي هيقف تعال أنت عملت كذا وعملت كذا وقلت كذا وقلت هيتحاسب فأهل الإيمان اللي كانوا ممنوعين من الصلاة في الكعبة واللي كانوا ممنوعين من ان هم يجتمعوا واللي كانوا ممنوعين من الحج واللي كانوا ممنوعين أهل الإيمان لما يسمعوا الكلام ده يطمئنوا استحضار هذه الآيات مهم يسكب الطمأنينة في قلب الداعية في قلب العامل لدين الله عز وجل ولو ترى إذ الظالمون الظالمون هل هنا المستكبرين ولا المستضعفين ايه رأيكم الاثنين ما هو المستكبر ظالم لأنه ظلم الناس والمستضعف ظالم لأنه ظلم مين لأنه ظلم نفسه هنيجي دلوقتي على يعني ايه كلمة استضعفه وليه هنا في السورة سورة البقرة وإذ تبرأ الذين ها اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقيل وقال الذين اتبعوا لو أن لنا هناك اتكررت كلمة اتبعوا واتبعوا اتبعوا واتبعوا واتبعوا ما جاتش هناك المستكبرين والمستضعفين هنا جت تكرار ثلاث مرات كل آية تكرر فيها كلمة الذين استكبروا والذين ايه مستضعفين يبقى اكيد لها دلالة في البقرة كانت بتحارب التقليد والتبعية في البقرة كانت بتحارب الايه التقليد والتبعية لأن أتباع اليهود قالوا احنا هنتبع سادات اليهود ورفضوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفي قريش قالوا نتبع ما وجدنا عليه آباءنا فكان المشكلة في بناء الدولة التبعية والتقليد فعالجتها سورة البقرة هنا مشكلة ان في ناس معاها أموال ومعاها عدة واعتاد نحن أكثر أموالا وأولادا فكانوا مستكبرين فالمستضعفين كانوا خاضعين للمستكبرين معايا؟ طيب ولو ترى إذ الظالمون مين الظالمون؟ الاثنين المستكبر ظالم والمستضعف برضه ظالم تخيل الغلبان اللي بيقول لك انا ماليش دعوه انا عبد المامور ده ايه ده ظالم اه ده ظالم ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم كان في الدنيا بيعمل اللي هو عايزه محدش بيساله بيضرب وبيعمل وبياخد فلوس بيعمل اللي هو عايزه في الناس لكن يجي يوم القيامه يقف ويتسائل على كل فعله فعلها ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يتخانقوا مع بعض بقى يرجع بعضهم الى بعض الايه القول زي سيدنا ابراهيم كده ما قال لهم سورة العنكبوت وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا ليه؟ مودة بينكم في الحياة الدنيا كنتوا عاملين كده حركات بينكم وبين بعض وانتوا كنتوا بتقسموا الفلوس على بعض وكنتوا مخترعين حاجات زي القومية كده والوطنية شوية حاجات كده وضحكتوا بيها على الناس وكانت دي اللي جامعة بينكم المودة طرحتوا دين ربنا جانبا ثم يوم القيامة ايه اللي هيحصل؟ ها يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا تخيل كانوا بيحبوا بعض وكانوا سمن على العسل في الدنيا كانوا مظبطين وبيظبطوا بعض ويقولوا ظبطني وظبطك وانا هعمل كذا وانت تعمل كذا وكانوا مسيطرين على الوضع الاقتصادي مثلا في مكة يجي يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا يشتموا بعض ويلعنوا بعض ويكفروا ببعض هنا المستضعفين طول عمرهم ساكتين بينفذ وهو ساكت يتقال له اشتم في النبي صلى الله عليه وسلم يشتم اشتم في الصحابة يشتم اشتم في الدعاء يشتم قول شبهات ياخد فلوس يطلع يقول شبهات حاضر اعمل كذا حاضر اعمل كذا حاضر يجي بقى المستضعفين يوم القيامة أخيرا بدأوا يتكلموا لكن امتى بعد ما فات الأوان يقول الذين استضعفوا للذين ايه استكبروا يعني ايه استكبروا واستضعفوا الألف والسين والتاء دي بنسميها ألف والسين والتاء بتاعت الايه الطلب استفهم كلمة استفهم ألف وسين وتاء أي إيه أي طلب الفهم ألف وسين وتاء بيسموها ألف وسين وتاء الإيه الطلب أطلب لكم حاجة طيب تشربوها انتوا الألف والسين والتاء للإيه للطلب إنما لو في طلبات والله ما تأخرش عنها الألف والسين والتاء للإيه للطلب فكلمة استكبر طلب من نفسه أن يكون متكبرا يعني هو حب انه يبقى متكبر طيب المستكبر ده هو بيتكبر على نفسه ولا على الناس على الناس طب لو ما لقاش ناس يتكبر عليهم هيتكبر مش هيتكبر يعني زي ما المثل المشهور بيقول لن يستطيع أحد أن يركب على ظهرك إلا إذا كنت إيه إلا إذا كنت منحنيا ما هو لقاك موطي قال يا فرعون إيه اللي فرعونك قال إيه أنا ما لقيتش حد يلمني ما هو ده اللي بيحصل فالمستكبر المستكبر ان هو طلب الكبر من الناس فاعطوه قال له احنا موافقين انك انت تبقى متكبر طب استضعف استضعف دي مبني المجهول يعني المستكبرين طلبوا من الضعفاء أن يكونوا ضعفاء وضعفاء وافقوا قالوا له ماشي احنا هنعمل نفسنا وما نفهمش حاجة احنا هنبقى غلاب احنا مش هنقول لا اللي هيتقال هيقول هنقول له حاضر هنمشي جوه الحيل مش هنتكلم حاضر في حاجة دول اللي هم ايه استضعفوا طلب منهم الاستضعاف فرضوا بذلك لذلك الاثنين عندهم عمى ألوان الاثنين عندهم عدم مقاييس صحيحة المستضعف شايف نفسه حقير شايف نفسه ضعيف شايف نفسه عمره ما هيبقى حاجة من غير المستكبر شايف انه ما يعرفش يعيش غير في جناب المستكبر هو شايف نفسه كده والمستكبر شايف نفسه أعلى من الناس المستضعف شايف نفسه أقل من الناس والمستكبر شايف نفسه إيه؟ أعلى من الناس القرآن بيصحح هذه النظرة المستكبر مريض والمستضعف برضه مريض لذلك المستكبر لما رب لما لقمان كان بينصح ابنه بيقول له ولا تصعر خدك للناس فقالوا تصعر خدك للناس ايه معنى كلمة تصعر فيقولوا الصعر ده مرض بيصيب الإبل بيخليها تمشي عاملة رقبتها كده ما تعرفش تحودها لتحت يعني الإبل تبقى ماشية كده رقبتها رفع رقبتها لفوق ما تعرفش ده ده مرض عند الإبل فالمتكبر أصلا إنسان مريض اللي ما بيعرفش يبص للناس ويراعي حقوقهم ده مريض كذلك المستضعف إنسان مريض يرى نفسه أقل من أنه يقف ويقول الحقيقة حصل له نوع من نزع ال الإنسانية ونزع العقل ونزع المشاعر ونزع الضمير خلاص مات كل ده جوه مات عاد بيشوف الجريمة ويسكت عاد بيشوف الظلم ويسكت بيشوف وعارف ان ده ظلم وقاعد ساكت تعايش المستضعف أصبح إنسان مريض أصبح بيتعايش مع الظلم أصبح أنه يعدي ويشوف ولد ممكن بيغلس على بنت هو أصبح تعايش مع هذا الولد لكن أنا ماليش دعوه أصبح يشوف ممكن واحد بيسرق هو أصبح في نوع من التعايش المرض ده لما ينتشر في مجتمع ينهار لأن يعني في مستكبرين يستغلوا يقول لك آه الشعب ده كويس الشعب ده ممكن يتركب لأنه بيسكت فزي ما قلنا ايه اللي فرعانه ما لقاش حد يقول لا فالمستكبرين لما لقوا المستضعفين بيسمعوا الكلام فاستغلوهم فالمستضعفين بدأوا يفوقوا فرايحين يعاتبوا المستكبرين عشان كده كلمة المستضعف والمستكبر اتكررت هنا ثلاث مرات يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا هم معروفين مجموعة الضعفاء لموا بعض وبدأوا يفوقوا وعملوا رباطية بس الكلام ده فين الكلام ده في النار ما عادش ينفع ولا عاد له قيمة الكلام ده كان ينفع في الدنيا وراحوا للمستكبرين قالوا لهم ايه لولا أنتم لكنا مؤمنين عايزين نقف مع الكلمة دي أول كلمة كلمة لولا يعني إيه لولا معلش هنقول حتة لغوية كده يعني إيه لولا لو حرف لو في اللغة بيسموه حرف امتناع الامتناع يعني أقول لك مثلا إيه لو جيت لو كنت جيت كنت أكلت فأنت ما جيتش فأنا إيه ما أكلتكش أنت حتى لو كنت جيت أنا ما كنتش أكلك بس أنا بقول كمثال يعني لو كنت جيت كنت ايه اكلتك فبيقولوا امتنع ان انا اكلتك عشان امتنع ان انت جيت امال لولا يعني ايه يقولوا لولا حرف امتناع لوجود لولا انت موجود كنت عملت كذا وكذا وكذا كذا وكذا ده امتنع عشان ايه عشان انت موجود عشان كده بيسموه حرف امتناع لايه وجود اي امتنع ايماننا بسبب وجودكم تاني يبقى معنى الايه ايه امتنع إيماننا بسبب إيه؟ مش بسبب صدكم عن الدين ولا بسبب فجركم ولا بسبب أموالكم بسبب إيه؟ مجرد وجوده كان مخوفه يقولوا لولا إيه؟ أنتم مش لولا جهد لسه هيرجع بعد كده لما المستكبر يرد عليه هيرجع يقول له بالمكر ليل ونهار إنما في الأول بيقولوا لولا إيه؟ من شدة رهبته للمستكبرين مجرد وجوده كان مخوفه دي كلمة أنتم أمال لولا بقى كل واحد فينا بيقول لولا دي في حاجة تيجي تكلموا عن الدين لولا الشغل كان زماني والله بعمل كذا تكلموا عن القيام تكلموا عن الإنفاق لولا العيال لولا الفتن لولا الأزمة لولا مش عارف إيه لولا كل واحد فينا بعد كلمة لولا دي بيحط حاجة تخصه شماعة وكلمة مؤمنين بيحط بقى لولا كذا لكنا من الدعاء لولا كذا لكنا من العاملين لله لولا كذا لكنا من القائمين لله كل واحد يقول لولا دي لازم تتكسر تبقاش في حياة المؤمن لولا دي لازم يشيلها من حساباته خاصة لو بشر محدش يدعي ان في حد يوقفه عن حاجة يقال الامام السرخسي كتب كتاب من, من اقوى كتب فقه الاحناف انه سقط في بئر او حبس في بئر فالف كتاب من 15 مجلد وهو في البئر ما منعوش حبسه في بئر على انه يؤلف يؤلف كتاب من افضل الكتب في فقه الاحناف وغيره الامام ابن القيم كتب زاد المعاد وهو في رحله الى الحج وابن تيميه كتب في السجن من افضل ما كتب حاجات في فهم كتاب الله عز وجل ما تخليش الظروف تكون مانعه من البذل والعطاء مفيش حاجه اسمها اصل الظروف اصل هم اللي قالوا ما ينفعش اصل ما مفيش حاجه اسمها اصل الظروف ده مش عذر ممكن تغير الوسيلة لما منعوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة راح المدينة ما قالش خلاص بقى احنا جربنا ورحنا الحبشة ورحنا الطائف خلاص احنا عملنا العين لا مفيش كده تفضل تجرب ولو المدينة ما كانتش نفعت كان يجرب في غيرها وغيرها وغيرها إلى أن يموت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنفرد هذه السالفة لغاية لما اموت حتى لو اتقطع رقبتي هفضل ماشي في هذا الطريق فمفيش حاجة اسمها لولا لولا أصل البيت منعني وراء كل ملتزم في قصة كفاح وراء كل ملتزمة في قصة كفاء وراء كل داعية في قصة كفاء احنا بنشوف النتيجة النهائية ونقول عايزين زيها زي منظر الشهيد اللي بيموت مبتسم نقول اه احنا عايزين اللقطة الأخيرة دي انا عايز اعمل كده وايه وابتسم ويصوروني ويكتبوا على صفحتي على الفيس قبل انه قبل ما يموت كتب لا اله الا الله مثلا انا عايز الايه عايز النهاية طب والطريق لقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه انت دايما عندك تصورات عن الحاجة مش عايز تبذلها عندك تصور النهائي لولا أنتم انت تشيل لولا دي تبذل حتى تلقى الله عز وجل لولا أنتم لكنا مؤمنين المستكبرين مش هيسكتوا هم دفنينهم سوا وفاهمين كويس ان المستضعفين كانوا بيقبضوا وكانوا مبسوطين من الوضع وكان في غيرهم تاني وقف وقال كلمة الحق انتوا اشمعنى انتوا يعني فالمستكبرين الدنيا بقى اتفضحت فبيردوا قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى إحنا برضو صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين أنتوا اللي كنتوا غاويين فسق إحنا كنا فسقة وأنتوا كنتوا عايزين فسق فجيتوا معانا إحنا دعوناكم للفسق طب ما كان في دعاة تانيين للإيمان ما رحتوش معاهم ليه كان في غيركم هتقول لي أصل أنتوا كنتوا بتعذبونا طب ما إحنا كنا بنعذب ناس تانية وثبتوا على الحق الناس هتبقى حجة على بعضها يوم القيامة هنبقى حجج على بعض هتقول أنا ما قدرتش ربنا هيجيب واحد ظروفه زي ظروفك بل أقل وقدر هيبقى حجة عليك احنا هنبقى حجج على بعض يوم القيامة فالمستكبرين بيقولوا للمستضعفين أنحن صددناكم عن الإيه؟ عن الهدى الكلمة دي تعرفك إن المستكبر واللي معاه فلوس عارف ان لو الهدى جه والله لو عمل ايه لو الهدى دخل القلب لو جاب له صرف قنوات وعمل مواقع وصرف مال الارض عشان يصرف الناس عن الدين والله لن يفعل ذلك هرقل لما كان بيسال ابو سفيان بيقول له اتباعه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الفقراء ام الاغنياء قال من الفقراء قال له بيزيدوا ولا بينقصوا قال له بيزيدوا قال له هل يرتد هل يرتد احد منهم سخطه عن دينه حد بعد ما بيمشي معاه وبيصلي قيام وبيمارس الدعوة بيرجع يقول الدين ده وحش قال لا مفيش حد أبدا مشي معاه فترة ورجع فقال هرقل كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فالمستكبرين فاهمين حقيقة الإيمان بيقول للمستضعف أنت كذاب نحن صدناكم عن الهدى بعد إيه بعد إذ جاءكم يبقى المستكبر دوره ان الهدى ما يوصلش الهدى لو وصل المستكبر عارف انه ما عادش يعرف يعمل حاجه خد بالك هنا بتعرفك خطط اهل الباطل دور اهل الباطل في حاجتين عدم وصول الهدى للناس وعدم وصول الناس للهدى عدم وصول الهدى للناس يمنع الدعايه يحبسه يقتله واذ يمكر بك الذين كفروا ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم الكفار عايزين يعملوا فيك حاجه من ثلاثه واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك يثبتوك يعني يسجنوك يثبتوك عايزين ثلاث اختيارات لأهل الباطل مع الدعاء العاملين لدين الله إما السجن أو القتل أو النفي هما ثلاث حاجات فدور أهل الباطل عدم وصول الهدى للناس وعدم وصول الناس للهدى طب عدم وصول الهدى للناس قلنا هيعمل الثلاث حاجات دول مع الداعيه طب عدم وصول الناس للهدى هو ما يقدرش يعمل كده مع الناس كلها ما يقدرش جماهير البشر ما يقدرش يسجنهم او يطردهم امال يعيش لوحده في البلد ما يقدر امال يعمل لهم ايه يعمل لهم الشهوات بقى هي دي مكر الليل والنهار فتن بقى ان هو آه لا تسمعوا لهذا القران ايه والغوا فيه والغوا فيه يعني شغلوا اغاني ساعه لما يقرا قران شغلوا انتوا اغاني ده اخر اهل الباطل انما انت وصلت للهدى او الهدى وصل لك هو ما عادش عارف يعمل حاجه أحد معاني قول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي على قلوبهم يعرف لو الإيمان دخل قلبك ما حدش يعرف ينزعه أبدا القلوب بين أصبعين بين أصبعين من أصابع الرحمن فالكفار فاهمين كده بيقولوا للمستضعفين الهدى وصل لكم بدليل إن كان في ناس جنبكم أمنت وثبتوا أنحن صدرناكم عن الهدى بعد إيه دي كلمة دي دي المهمة بتاعت كلمة بعد إذ جاءكم يبقى كان بيقول له أنا دوري إن أنا كنت أصد إن الهدى يجي لك لكن الهدى وصل لك أنت اللي اخترتني وسبت أهل الحق نحن صددناكم عن الهدى بعد جاءكم بل كنتم مجرمين أنتوا اللي كنتوا غاويين زي ما قلنا بالظبط الشيطان هيقول نفس الكلمة ليهم برضو لأن هم هيتجمعوا مع بعض ويروحوا للمستكبرين فالمستكبرين يسيبوهم يجمعوا بعض ويروحوا للشيطان فالشيطان يوم يخطب فيهم خطبة وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم وقلنا جت في السورة لقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه يبقى ربنا بيقول وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ربنا بيقول جاب هنا الشيطان إنه ما كانش له سلطان عليهم وجاب المستكبرين انه برضه ما كانش ليهم سلطان ان دي مش عذر اللي هيعتذر بالشيطان او بالمستكبرين لن يقبل منه يوم القيامة اللي هيعتذر بالشيطان او بالمستكبرين لن يقبل منه يوم القيامة المستكبرين هيهربوا منه أنحن صدناكم عن الهدى بعد جاءكم بل كنتم ايه مجرمين فأغويناكم إنا كنا غاوين إحنا كنا غاوين وإنتوا كنتوا غاوين فالتقينا مع بعض احنا بس التقسيمه ان احنا اللي كان مع يعني الارزاق احنا اللي كان معانا فلوس وانتوا اللي كنتوا ضعفاء وكل واحد بيبتلى على قدر دين وكل واحد بيبتلى على حسب وضع معين كل واحد هيشيل تبعة اختياره يوم القيامة المستضعفين هيردوا ايه وقال هيفضحوا بقى المستضعفين بقى هيطلعوا طالما المستكبرين بدأوا يفضحوهم وقالوا لهم ان انتوا كنتوا مجرمين انتوا كمان بدأت بقى الفضائح تظهر بدأ بقى المستضعفين يقولوا الاسرار اللي كانت بتحصل لأن المستضعفين دول كانوا في الداخل القصر زي اللي كانوا مع فرعون كده في الداخل كانوا عارفين الخطط اللي بتحصل المستضعفين دول كانوا بياخدوا فلوس عشان يسكتوا أو يتضربوا عشان يسكتوا فالمستضعفين لما لقوا ان المستكبرين فضحوهم قالوا طب احنا كمان هنقول بل مكروا الليل والنهار انتوا كنتوا بتخططوا ليل نهار عشان تصرفوا المسلمين عن الدين انتوا صرفتوا اموال على مواقع تصرف الناس سواء شهوات او شبهات على قنوات شهوات وشبهات على نشر في الواقع شهوات وشبهات انتوا بذلتوا مجهود ما, كان ما كنتوش بتناموا اللي ما بينامش يا جماعه مش الصغيرين اللي, ما اللي ما بينامش مين الكبار المستكبرين الكبار يعني قادة اهل الباطل ما بيناموش طب امال احنا ما بنشتغلش دين ربنا ليه إذا كان المستكبرين اللي هم القادة مش مريحين يعني احنا مثلا عندنا في الشغل الدنيوي خاصة في مصر انت عايز تترقى عشان كل ما تترقى كل ما هتريح كل ما يبقى ليك مكتب كل ما تقعد براحتك كل ما تقعد تلعب على النت براحتك محدش هيكلمك يعني كل ما هتترقى في الشغل كل ما ايه هتأنتخ الباطل اهل الباطل كل ما بيترقوا كل ما ايه كل ما بيبذل اكتر كل ما بيبذل الشيطان طلب انه يؤخر الى يوم القيامة هيفضل يشتغل الى يوم القيامة مش شوية ويموت وخلاص ويستريح لا هو مش هيستريح كده ولا كده فضل قال انظرني الى يوم يبعثون مش عايز ولا واحد يفوت وشوف عليه الهمة وبيشتغل مع الواحد من امتى من سن كام من امتى من اول ما بيتولد ما من مولود يولد الا وينخسه الشيطان فيستهل صارخا الا ابن مريم وامه استجابه لدعاء امها وإن يعيدوها بك وذريتها من الشيطان الرجيم يعني عايز كل الناس كل الأعمار تخيل الشيطان شوف الأفقي والرأسي والتمدد الشغل بتاعه فأهل الباطل كل ما بيترقى كل ما بيبذل فالمستضعفين بيقولوا للي فوقهم ده انتوا كنتوا شغالين ليل نهار ما بتناموش بل مكروا ايه الليل والنهار بيع الغرض الرئيسي ايه ملخص المستضعفين جابوا الخلاصه لان دول كانوا شغالين جوه معاهم الخلاصه انتوا عايزين الناس تكفر بربنا وتجعل له اندادا يا اما يكفر يا اما يجعل له اندادا ان هما دايما بيضربوا في التوحيد زي ما الجن كده اول لما اسلموا قالوا اه الشيطان كان بيقعد معانا جلسات يدينا دروس في العقيده بس العقيده الباطله وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا الشيطان لما بيجي بيركز ذلك احنا اتكلمنا قبل كده في لو ليه تفتح عمل الشيطان الشيطان مركز عارف امتى يجي لك لو دي فيها نوع من الاعتراض على القدر قدر الله سبحانه وتعالى اي اعتراض على القدر او على الشرع تلاقي الشيطان متواجد الشيطان عارف بيشتغل ازاي وفين وبيدخل المرأة اذا خرجت استشرفها الشيطان على طول عارف امتى يتحرك وامتى يشتغل قاعد في الاسواق يرفع رايته هناك عارف امتى بيتحرك فملخص شغل اهل الباطل اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا ده ملخص الشغل لدرجة انه ممكن يعمل للاطفال واظن الموضوع ده انتشر في قناة اسمها ايه بتاعت الاطفال دي ام بي سي 3 باين ولا اسمها ايه كانوا عاملين كرتون شخصية 99 شخصية كل شخصية فيهم باسم والعياذ بالله من أسماء الله بيضاهون الله يعني واحد اسمه الجبار واحد اسمه القهار واحد اسمه الرزاق تخيل 99 شخصية كل شخصية ولا يعني يضاهون الله عز وجل سبحان الله واخده اسم من الأسماء تخيل لما الطفل وغيرها أغلب ال ال الكراتين صح الجامعة يعني أغلب الكراتين دي بيقول لك إله الريح وإله ال... عايز طفل ما يبقاش متعلق بالله يبقى مشتت ونجعل له إيه ده ده يقول لك يا عم ده طفل ومش مين اللي قال لك ان ده مش هيأثر فيه بالعكس الطفل يطلع متشتت مش له وجهه واحده مش مش سلما لرجل لا بيطلع فيقول لك إلهي مش عارف مسؤول إيه ومسؤول إيه ومسؤول إيه ومسؤول إيه فيطلع الطفل بيشوهوا عقيدة الطفل بيشتغل على كل الأعمار والغرض الرئيسي في الآخر هو مراحل عايز يوصل بيك للإيه؟ للكفر احنا قلنا علو همة الشيطان طلب انه يؤجل إلى يوم القيامة عشان ما فيش ولا واحد يفوته بيشتغل كل الأعمار من أول الولادة لغاية ال ال الآخر بيشتغل على كل المستويات يعني يعمل حاجات لسن الخمسين والستين يصرفهم عن قراءة القرآن يعمل حاجات للأطفال يعمل حاجات للمراهقين يعمل حاجات للولاد يعمل حاجات خاصة للبنات تجد ان هم مكروا الليل والنهار بقى في تخصص في صرف الناس عن الحق كل ده يصرفك عن الوحي وقالوا أول الآيات دي وقال الذين كفروا لن نؤمن إيه بهذا القرآن لما أهل الباطل قالوا لن نؤمن بهذا ودي بقى الفرق بيننا وبينهم لما أهل الباطل قالوا لن نؤمن بهذا القرآن ما قالوهاش وإيه وراحوا ناموا لا قالوها وعملوا إيه واشتغلوا صرفوا الناس عن القرآن فاهمين قصدي يعني المستكبرين لما قالوا لن نؤمن بهذا القرآن ما قالوهاش وبعدين راحوا ناموا بقى وقالوا خلاص لو هم الناس بقى عايزة مش عايزة تؤمن زينا خلاص ما يؤمنوش احنا بنبلغ وخلاص احنا بقى بنطلع نقول القرآن عظيم وبعدين نروح ايه بعدين نروح ننام ما نشتغلش الليل والنهار هم بيقولوا لن نؤمن بهذا القرآن وبعدين يشتغلوا ايه مكروا الليل والنهار ده الفرق ده الفرق بيننا وبينهم ان هم بيبذلوا اهل الباطل المفروض احنا نشتغل ربنا بيقول ان تكونوا تألمون فانهم ايه يألمون كما تألمون يعني هم بيتعبوا اه بيتعبوا ما بيناموش اه ما بيناموش بيبذلوا بيتصدقوا للشيطان اه بيصرفوا فلوس بيتاخد من مرتباتهم اجزاء ثابته لنشر الباطل ايوه نعم ما بيعترضش اه ما بيعترضش يبقى هو بيتعب واحنا نيجي عند اقل حاجه لكن ربنا بيقول انتم ترجون من الله ما لا يرجون انت المفروض عندك نوايا عندك اللي يصبرك هو ما عندوش هو يموت يخش النار وترجون من الله ما لا يرجون الختام وأسروا الندامة لما رأوا العذاب أسروا الندامة لما رأوا العذاب إن وهم واقفين الكل بقى لما ظهرت الحقيقة كله بدأ يندم ويقول يا ريتني ما كنت المستضعف يا ريتني ما كنت سمعت كلامه يا ريتني ما كنت صدقته يا ريتني ما كنت مشيت وراه يا ريتني كنت مشيت ورا صاحبي اللي قال لي تعالى الحق تعالى كذا ما تسمعش كذا يا ريتني ويبدا التلاوم واسروا ندام وقيل ان اسروا الندامه هنا المستكبرين لاخر لحظه عايز يظهر التماسك امام الضعفاء انه مخبي ندامه وقيل هنا اسروا الندامه ان دي مرحله وبعدين هتيجي مرحله يظهر هذه الندامه وقيل اسروا الندامه الى انه مش قادر يتكلم فقاعد عارف اللي جاله انهيار عصبي وقاعد جوه مصدوم هو في هذه المرحله فالقران بيتغلغل في نفوس أهل الباطل وبيكلمك عما يحدث في نفوسهم يوم القيامة القرآن هنا بيكلمك تغلغل عما يحدث داخل النفوس وأسروا ندامة إمتى أسروا ندامة لما رأوا العذاب خلاص ما عادش بقى لا الكلام هينفع ولا النقاشات هتنفع ولا اللعنة هينفع ولا الخناقات هتنفع وجعلنا في أعناق الذين كفروا زي ما المستضعفين كانوا أغلوا عقولهم في الدنيا كان قافل دماغه هيغل يقولوا الأغلال دي السلاسل اللي تسحب بها الأنعام زي ما كان سايب نفسه يتسحب في الدنيا ما بيفكرش ما بيسألش هو اللي عمل مش في تناقض في كلام الراجل مش كذا مش كذا ازاي انت لما الواحد بيجي يقرأ ال ال الخرافات اللي كان بيقولها مسيلمة على انها قرآن مسيلمة الكذاب وبيدعي ان هي وحي اي اي عيل صغير يسمع الكلام ده يقعد يضحك مش عارف الفيل ما الفيل ما ادراك ما الفيل خرطومه طويل ومش عارف ايه او الوبر والعرب اهل لغه ازاي مسيلمه كان له اتباع يعني ازاي انت برضو لما تشوف يعني بعض ال ال ال حتى اللي ما عندهمش حتى بلاغه في الخطاب وازاي لهم اتباع انت تتعجب ازاي ازاي في شخص زي ده له اتباع فهو قفل دماغه خلاص هو عمل هو قفل دماغه ربط دماغه فربنا بيقول زي ما انت قفلت دماغك وبقيت تسحب كنت تسحب في الدنيا ولا تفكر أنت الآن تسحب ولا عدو أنت تنزلت عن مرتبة الإنسانية في الدنيا فتستحق أن تعاقب بالأغلال اللي بتاعت الأنعام والعياذ بالله في الآخرة وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا حدش بيظلم هل يجزون إلا ما كانوا يعلمون يعملون نكتفي بهذا القدر نكمل إن شاء الله المرة الجاية سنة المترفين واللي ازاي دول اكتر ناس بيحاربوا الدعوة وليه دول اكتر ناس بيحاربوا الدعوة وايه افكارهم المرة الجاية بس ان شاء الله السبت القادم هيبقى العيد يعني كل عام وانتم بخير يبقى السبت اللي بعده ان شاء الله بس هيبقى من المغرب للعشاء يعني هنرجع تاني من المغرب للعشاء السبت القادم هيبقى العيد ان شاء الله يبقى السبت اللي بعده لو عايزين في العيد مفيش مشكلة حد يجيب لنا خروف ولا حاجة اه انما ان شاء الله السبت اللي بعد القادم من المغرب للعشاء نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا